بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله الذي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال عنهم في القرآن وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله فيه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا وسهلا بكم في حلقات رواية ورش عن الإمام نافع المدني حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن باب المد والقصر والتلاوة المنهجية أيضا بعد إن شاء الله الشرح والتحليل للقواعد فبإذن الله تبارك وتعالى التلاوة المنهجية اليوم كنت في الحلقة السابقة قد قرأت سورة الفاتحة واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نقرأ من الآية الواحدة إلى الآية العاشرة من سورة البقرة إن شاء الله بدءا من هذه الختمة المباركة برواية ورش عن الإمام نافع أو بقراءة أهل المدينة واتصالاتنا إن شاء الله أستقبل اتصالات حضراتكم بإذن الله عن لسماع التلاوة المنهجية برواية ورش آه طبعا احنا في الحلقة السابقة آه كنت طرحت سؤال عن استخراج ميم الجمع من الربع الأول أيضا من سورة البقرة عن الميم اللي حكمها آه الصلة مع الإشباع وعرفنا ضابط صلة ميم الجمع لورش وقلنا نستخرج إن شاء الله من الربع الأول من سورة البقرة كل ميم جمع حكمها الصلة لورش عن الإمام نافع وأيضا قلت نستخرج أيضا الميم وحكمها الضم بإذن الله لا ورش ولحفص إن شاء الله برضو هستقبل اتصالاتكم والرد على أسئلة حضراتكم من خلال أيضا الاتصالات أو من خلال رسائل الاس ام اس إن شاء الله اليوم نتحدث عن باب المد والقصر في الحقيقة عندنا بعض الأسئلة الهامة قبل أن أتحدث عن أنواع المدود ولكن لابد من مقدمة عن المد والقصر أولا أنا بقول عندي مد كذا ومد كذا ومد كذا ما هي حروف المد وما هي شروط هذه الحروف طب وإن انتهيت من باب المد اللين ما هي أحرف اللين وكيف يتم معرفة اللين وما هو الفارق بين أحرف المد وأحرف اللين ثانيا هل تحذف أحرف المد وما هو ضابط هذا الحذف إزاي أحذف حروف المد أو إزاي أعرف في القرآن أن حرف المد ده يحذف ثم بعض المصطلحات الخاصة بمقادير المدود كالمعتاد بإذن الله تبارك وتعالى هنتابع من خلال الشرح على اللوحة بإذن الله هذه المقدمة أولا نتابع مع بعضنا على اللوحة أحرف المد أولا الباب المعني بشرحه اليوم هو باب المد والقصر أولا ما هي أحرف المد أولا أحرف المد ثلاثة أحرف أحرف المد ثلاثة أحرف الواو والألف والياء يبقى حروف المد معانا ثلاث حروف الواو والألف والياء شروط هذه الأحرف واحد الألف ساكنة وما قبلها مفتوح ده الشرط الأول يعني كقولك قال لو تابعنا الألف هنلاقي إن الألف ما فيش عليها تشكيل خلاص الحرف الذي يسبق الألف أو الحرف اللي قبل الألف حرف مفتوح يبقى أول حاجة إن الألف ساكنة ما عليهاش تشكيل وما قبلها مفتوح الحرف اللي قبلها عليه فتحة النقطة الثانية الواو أو الشرط الثاني الواو ساكنة وما قبلها مضموم زي إيه؟ زي كلمة يقول أدي الواو مفيش عليها تشكيل والحرف اللي قبلها مضموم طيب الشرط الثالث الياء ساكنة وما قبلها مكسور زي كلمة ايه كلمة قيل ادي ياء ساكنة مادية الحرف اللي قبلها مكسور يبقى لو حضراتكم تابعتوا معايا هنلاقي ان حروف المد ثلاثة احرف الواو والالف والياء الشرط الاولاني ان الالف ساكنة وما قبلها مفتوح الالف ليس عليها اي تشكيل والحرف اللي قبلها مفتوح الشرط الثاني أن الواو ساكنة وما قبلها مضموم يبقى أدي الواو ساكنة ما فيش عليها أي تشكيل والحرف اللي قبلها مضموم الشرط الثالث الياء ساكنة وما قبلها مكسور زي كلمة قيل وتعمدت أجيب قال ويقول ويقيل عشان نشوف الثلاث حروف اللي قبلهم وهنا اشتركوا في حرف القاف عشان نتابع التشكيل حرف القاف بحروف المد اللي بعده خلاص يبقى دي النقطة الأولى عن أحرف المد خلاص النقطة الثانية اللي عايزين نتكلم عليها حروف اللين أولا حرف اللين حرف اللين علماءنا قالوا إن هما الواو والياء خلاص أي واو وياء لا الساكنتان برضه ساكنتان زي حروف المد اه الساكنتان بس خلي بالك المفتوح ما قبلهما يبقى اللين الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما خلي بالك ان هما اللين اشترك مع حروف المد في السكون خلي بالك يبقى كده عنصر اتفاق اهو ان حروف المد اشتركت مع اللين في السكون ولكن الحركة الحرف اللي قبلهم اختلفت بدليل ان كان قبل حروف المد حركة مجانسة العلماء بيسموها حركة مجانسة لان الفتح الالف يناسبها الفتح والواء الضمة يناسبها الواو يناسبها الضمة والياء يناسبها الكسرة فدي بيسموها حركة مجانسة خلاص؟ لكن في حروف اللين العلماء بيسموها حركة غير مجانسة قبلها حركة غير مجانسة طب يعني ايه حركة مجانسة ويعني ايه حركة غير مجانسة حركة مجانسة أبسط دليل لو جبت حرف مفتوح وبلغت في الفتحة بتاعته زودت في الفتحة شوية هيتولد من الفتحة ايه ألف قا مش دي قاف فتحة قا طب بلغ في الفتحة بتاعت القا فتبقى قا يبقى تولد من الفتحة ألف يبقى دي مجانسة ولا غير مجانسة يبقى دي حركة مجانسة طيب لو أنا قلت قو أدي قاف مضمومة بالغ في الضمة هيتولد منها واو فتبقى قو يبقى دي حركة مجانسة طب القاف المكسورة قي بالغ في الكسرة هيتولد منها ياء فتبقى قي إذا حروف المد قبلهم حركة مجانسة أدي حركة مجانسة طيب أما حروف النين فقبلهم حركة غير مجانسة لأن أنت قبل الواو والياء حروف ساكنة بس اللي قبلهم مفتوح اللي قبلهم مفتوح طب ما تدينا مثال زي إيه سورة قريش سورة قريش لإيلاف ها قريش تابعوا كده هتلاقي الراء مفتوحة هتلاقوا الراء مفتوحة بس في حاجة بقى مهمة عايز أكد عليها إذا كانت حروف المد سواكن وحروف اللين سواكن هلاقي سائل يسألني يقول لي طب ما فيش فرق إحنا عرفنا الشروط عرفنا الشروط بس ما فيش حاجة كده نعرفها في علم الرسم مثلا أو في علم الضبط في علم الضبط بتاعها نقدر نميز ما بين المد واللين قال لك خلي بالك إن حروف اللين يرسم عليها رأس الحاء الصغيرة وده تمييز بين حروف المد وحروف اللين يعني خلي بالك ان حروف اللين لو احنا كتبناها الضابط بتاعها ان يرسم يرسم اهو عليها رأس الحاء الصغيرة يعني شكلها ازاي شكلها كده شكلها كده اهي رأس الحاء الصغيرة خلاص زي كلمة قريش تابع الياء معايا هتلاقي ان الياء بص مرسوم عليها ايه رأس الحاء الصغيرة اهي اهي كلمة قريش شوف الياء الياء ساكنة وقبلها فتح بس عشان اميز ما بين الياء المادية والياء اللينة بيترسم على الياء اللينة رأس الحاء الصغيرة خلاص طب اديني مثال على الواو الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من ايه من خوف تابع كده كلمة خوف بص ادي كده خوف الخاء مفتوحة ولا لأ بس شوف الواو يرسم عليها رأس الحاء الصغير يبقى إذا للتفرقة بين حروف المد وحروف اللين احنا الأول عايزين نعرف القواعد يبقى احنا اتفقنا أن أولا حروف المد ثلاثة الواو والألف والياء وقبلهم حركة مجانسة فالألف م- ساكنة وما قبلها مفتوح والواو ساكنة وما قبلها مضموم والياء ساكنة وما قبلها مكسور قال يقول قيل خلاص أما حروف اللين فهم حرفين الواو والياء شروطهم الواو والياء ساكنتان مفتوح ما قبلهما يعني قبلهم حركة غير مجانسة خلاص طب للتفرقة في علم الضبط حروف اللين بيرسم عليها رأس الحاء الصغيرة خلاص يبقى ده فرق نعرفه في علم الرسم ان اقدر اميز دلوقتي اشوف حروف المد وحروف اللين هقدر اميز ما بين حروف المد واقدر اميز ما بين حروف اللين خلاص كده طيب في حاجة تانية هل يوجد فارق بين حروف المد وحروف اللين او ايهما اقوى هل حروف المد ام حروف اللين تعال تابع معايا ايتين هحطهم قصاد بعض ومن خلالهم لاحظ معايا يعني هحط ايتين عن الواو وهحط ايتين عن الياء يبقى خلي بالك اصبح دلوقتي من الشكل اللي حضراتكم شايفينه معايا على اللوحه اصبح بقى عندك واو ماديه وبقى عندك واو لينه وبقى عندك ياء مد عند حضرتك وعند حضرتك برضو ياء ماديه وعندك ياء لي- لي- لينه خلاص عشان كده تابع معايا كده هقول لك لاحظ معي خلاص حرف الواو طب هلاحظه من خلال ايه قال لك لاحظ معي حرف الواو عايزك تتابعه معايا وصلا ووقفا هتتابعه معايا وصلا وايه ووق ووقفا لو انا جيت قلت الذي اطعمهم من جوع طيب كمل كده وآمنهم من خوف أهو تابع معايا خلي بالك إن كلمة جوع ساكنة قبلها ضم يبقى دي واو مادية دي رقم واحد خلاص أما من خوف فهي ساكنة بس هيرسم عليها رأس الحاء الصغيرة عشان دي لينة وقبلها مفتوح فدي رقم اتنين ليه بترقم الأرقام دي عشان عايزك تلاحظ معايا لو أنا وقفت ولو أنا وصلت في المثالين طيب لو انا وقفت عليها هقول ايه الذي اطعمهم من جوع ها مدت ولا ما مدتش خلي بالك انا عايزك تلاحظ معايا وصلا ووقفا من خلال صفة المد ما هو لاحظ معي حرف الواو وصلا ووقفا من خلال متابعتك لصفة المد خلاص جوع لو انا وقفت عليه طب اوصلها كده الذي اطعمهم من جوع وآمنهم جوع وآمنهم مدتها في الوصل ولا لأ يبقى إذا الواو ديت صفة المد خلي بالك إن الواو ديت صفة المد ثابتة وصلا ووقفا هلاقي واحد يسألني دلوقتي يقول لي خلي بالك انت لما وقفت قلت جوع ده مد عارض للسكون ولما وصلت بقى مد طبيعي يا اخي ويا اختي انا مش بتكلم على مسمى المد انا اللي يعنيني دلوقتي مش مسمى المد انا اللي يعنيني دلوقتي انا مديت ولا ما مديتش اثبتت صفة المد على الحرف ولا لا يبقى انا لما وقفت قلت جوع مديت ولما انا وصلت برضو مديت مع اختلاف اسم المد خلاص المهم ان انا اثبتت الصفه صفه المد طب في كلمه خوف يبقى خلي بالك اتفقنا ان حرف المد صفه المد ثابته عليه وصلا ووقفا خلاص كده طب كلمه خوف كلمه خوف لو انا وقفت عليها اقول ايه وامنهم من خوف مديت ولا ما مديتش مديت طب اوصلها كده وآمنهم من خوف باسم ها خلي بالك خوف باسم مدت لما مدتش خوف باسم إذا خلي بالك بقى هنا الفرق إن صفة المد صفة المد خلي بالك على حرف اللين ثابتة فين ثابتة وقفا لما أنا وقفت وقفا فقط يبقى خلي بالك أصبح إن صفة المد لأن المد ده صفة المد صفة فصفة المد ثابتة على حرف المد وصلا ووقفا أما على حرف اللين فصفة المد ثابتة وقفا فقط عشان كده قال لك أحرف المد أقوى من أحرف اللين عشان كده علمائنا قالوا إيه اسمع الكلام واللين مرتبته أخيرة فكن يا أخي على بصيره عرفت منين بقى جت المقولة دي واللين مرتبته أخيرة فكن يا أخي على بصيرة عشان ثبوت صفة المد فصفة المد على حرف المد ثابتة وصلا ووقفا أما على حرف اللين فثابتة وقفا فقط لا وصلا يبقى ده الأمر الأول الخاص بمقدمة عن أحرف المد وأحرف اللين خلاص؟ هنتابع مع بعضنا آه نكمل تلاوة نقرأ بقى شوية كده من آه الخمس آيات الأول في آه سورة البقرة وبعدين نكمل شوية كده نريح شوية وبعدين نقرأ خمس الآيات الأول من سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة وبالآخرة وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللي هيتابع معايا الخمس آيات الأول في سورة البقرة أولا مر علينا كلمة يؤمنون طبعا ديت هناخدها في القواعد الخاصة برواية ورش وهو ما يسميه العلماء بباب الهمز المفرد معنى اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي آه، أجيب على الأسئلة الماضية اتفضلي طيب آه، بالنسبة لل آه، اللي هي ميم الجمع اللي حكمها الصلة ل- سواء عليهم أنذرتهم أم اللي هي دي اتنين.
تمام حكمها الصلة لمن لو- آه، لورش تمام طيب و... والضم برضو الح- ميم الجمع حكمها الضم لورش وحفص فزادهم الله مرضا تمام وربكم الذي خلقكم تمام ولكم الأرض أحسن الله إليك آه، أقرأ اتفضلي الخمس آيات الأول ولا هتبتدي بالفاتحة لا إن شاء الله الخمس آيات تمام اتفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة خلي بال حضرتك من حاجة نعم أنا عارف إن حضرتك وسطت البدل في كلمة وبالآخرة حضرتك معايا؟
أيوة يا فندم اه، إحنا إن شاء الله في الحلقات بتاعتنا عايزين نقرأ بالأوجه كلها مم.
أنت عارفة إن مد البدل لورش له فيه القصر حركتين والتوسط أربعة والإشباع ستة أيوة عشان كده عايزك تقرأيها قصر وتوسط وإشباع كأننا بنقرأ إجازة طيب وبالآخرة وبالآخرة ثم الإشباع طب ماشي؟
يعني هي الكلمة دي فقط لا كل مد بدل لورش آه.
ده مذهب مد البدل عند ورش طيب القصر والتوسط والإشباع لحد ما نشرح المدود إن شاء الله إحنا شغالين فيها شرح دلوقتي طيب اتفضل وبالآخرة تمام وبالآخرة هم.
وبالآخرة هم يوقنون هم.
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أحسن الله إليك جزاكم الله خيرا جزاكم الله طيب يبقى اذا عندنا كلمة يؤمنون في باب القواعد الخاصة بالهمزات لورش أي همزة ساكنة أي همز مفرد همزة واحدة في الكلمة ساكنة يبدلها ورش بشرط أن تكون هذه الهمزة فاء للكلمة يعني إيه فاء للكلمة؟ إحنا عندنا مثلا كلمة فعلا فعلا فلما أوزن الهمزة عندي فاء وعندي عين وعندي لام فتكون الهمزة موازية للفاء بمعنى كلمة يؤمنون كلمة يؤمنون أوزنها على وزن إيه؟ يفعلون يؤمنون لما اجي اوزنها تبقى على وزن يفعلون معنى اتصال السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اتفضلي أقرأ اتفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون خلي بال حضرتك من حاجة أيوة ال- اللام عند ورش مفخمة اللام تمام مغلظة بس بشرط ان اللام دي تبقى مفتوحة وقبلها صاد او طاء او ظاء فغلظي اللام الصلاة الصلاة يلا
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة لا خلي بالك من حاجة كمان الراء دي تشكيلها ايه آم، مفتوحة مكسور وأب- ما قبلها وقبلها ايه مكسور ما قبلها تمام حكمها عند ورش الترقيق المفروض لحفظ التفخيم اه لكن كل راء مفتوحة أو مضمومة قبلها كسر أصلي فهذه الراء حكمها الترقيق فتقولي وبالاخره ره را أيوة.
أدي واحدة الحاجة التانية إحنا هنقرأ مد البدل هنقرأ بكفة الأوجه اتنين أربعة.
يعني أيوة مد البدل عند ورشة قد إيه اتنين واربعة وستة تمام هاتيهم حاضر وبالآخرة تمام أدي واحد وبالآخرة اتنين
وبالآخرة هم يوقنون مم.
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بس عيدي لي الآية الأخيرة لأن المد المتصل عند ورش كم ست حركة؟
حركات ست حركات طيب عيديها واشبيع اشبيع المد أولئك ه- على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون احسن الله اليك جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا الله يكرمك طيب يبقى احنا قلنا كلمة يؤمنون همز ساكن ويبدله ورش إذا كان وقع فاء للكلمة عشان كده لو أنا هوزن كلمة يؤمنون على وزن يفعلون فلو احنا وزننا الهمزة هنجدها ملتصقة عند الفاء اهي بالتوازي يؤمنون على وزن يفعلون يبقى يبدلها ورش خلاص فتصير يؤمنون خلاص ادي واحده طبعا الكلام دوت انا بدي نبذه مختصر عنه لحد ما هنشرحه بالتفصيل باذن الله طيب الامر الاخر كلمه الصلاه كلمه الصلاه اولا باب اللامات عند ورش ورش يغلظ كل لام بس ليها شروط ان اللام دي اولا لازم تبقى مفتوحه ما ينفعش لا مضمومة ولا مكسورة ولا ساكنة يبقى أنا أنا عايز أنهي لام المفتوحة يبقى ده الشرط الأولاني الشرط الثاني معنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل ازيك يا شيخ محمد الحمد لله بارك الله فيك عزك الله اتفضل بالنسبة للأسئلة بتاعت المرة اللي فاتت تمام الصلة حتى الإشباع نعم عليهم أنذرتهم تمام وبالنسبة للضم عند ورش وحفص طب في نقطة كمان اتفضل انت قلت لي عليهم أنذرتهم طب فين أنذرتهم أم
أنذرتهم أم برضو تمام تمام وبالنسبة لل- للضم عند ورش وعند حفص تمام زادهم تمام يبقى دي كده ورزقناهم.
ده كده وجه اتفاق بين ورش وحفص وحفص اه تمام إن شاء الله أقرأ إن شاء الله اتفضل أقرأ الفاتحة ولا ال- ابتدي يا ريت بالفاتحه طيب ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين بس خلي بالك هقول لك على حاجه اتفضل حرف الدال مم.
ممكن يطلع منك التين تي- تين صح ليه خلي بالك قد ايه الفرق بين الدال والتاء اولا المخرج واحد تمام بس الفارق بينهما ان الدال حرف مجهور مظبوط.
يحتبس معه النفس والتاء مهموسه فاحبس النفس إن شاء الله.
الدين اضغط الدال
ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم رقق التاء شوية المست اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أسألك سؤال اتفضل عليهم الميم دي ميم ايه عليهم ميم جمع تمام ليه ما عملت لها الصلة الورش علي بعديها حرف متحرك تمام غير الهمزة غير الهمزه غير تمام الهمزة.
عشان مش بعدها همزة تقطع تمام. أكمل إن شاء الله؟
هات الخمس آيات بتوع البقرة بسم الله الرحمن الرحيم طب معلش أنا بقطعك في التلاوة قول لي عند الوصل بين الصورتين عندك كم وجه في لورش ثلاث صور ثلاث صور
ب- بين و... آه، يعني ما توصل بين صورتين ثلاث أوجه آه، ثلاث أوجه ايه هم أول حاجة وصل ال- آه، وصل ال- آه، قطع الجميع امم ووصل الأول والثاني وقطع الثالث لا قصدك قطع الأول قطع ووصل الأول الثاني ووصل الثاني والثالث تمام و- والثالث صلة الجميع تمام في بقى حاجة مهمة اتفضل التلاتة دول أنا متفق معاك فيهم تمام بس في وجهين تانيين بيزيد بيهم ورش اه خ- اللي هم ال- بقية ال- ال- السكت والايه الايه السكت والوصل السكت والوصل بلا بسمله بلا بسملة طيب هات لي بقى وجه الصله الوصل اوصل لي بين الصورتين خلاص بدون بسمله بدون بسملة تمام من اول ولا الضالين
ولا الضالين ألف لام ميم بس في عندك حاجه خلي بالك منها اتفضل ما تعلقش علامات معلقش اه هات كده ولا الضالين كمان ولا الضالين مم. بس اوصل بقى بدون بسمله يعني يلا ولا الضالين ألف لام ميم مم.
ذلك الكتاب لا ريب فيه مم.
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون غلظ اللام شويه الصلاه لا.
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة لا.
وبالآخرة بقى رقق شوية وبلا خيرة وبالآخرة تمام ادي واحد وبالآخرة بس بخلي بالك من التوسط وبلا خيرة وبالآخرة هات الأخير وبالآخرة هم ال- يوقنون الراء بتعلى منك سنة وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم ريح الغنة شوية هدى أولئك على هدى من ربهم مم.
وأولئك هم المفلحون أحسن الله إليك الله يكرمك جزاك الله خير طيب آه، يبقى احنا اتفقنا على كلمة يؤمنون معنا اتصال السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اتفضل
ممكن اقرا اتفضل يا ريت حضرتك بس توطي التلفاز اعوذ شويه بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم مم.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة وبالآخرة لا رتب قصر توسط إشباع هات القصر الأول
وبالآخرة أدي واحد وبالآخرة تمام وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم مم.
وأولئك هم المفلحون جزاك الله خيرا أحسن الله إليك السلام عليكم وعليكم السلام طيب يبقى اتفقنا معنا اتصال السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل
السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اتفضل مع حضرتك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هستأذن حضرتك بس غلط اللام والذين- مع معايا ويقيمون الصلاة غلط اللام
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك في حاجة عايز أكد عليها
وما إن- معايا آه خلي بالك معايا.
ال- الم- المد المنفصل مقداره عند ورشة قد إيه آه، حضرتك معايا آه، لا مش عارف معاك يا فندم معاك تمام آه، حاول عد لي تاي- آه، والذين يؤمنون بما اشبع المنفصل اتفضل
والذين يؤمنون لا، بما يؤمنون.
أنزل
يؤمنون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك مم.
من قبلك وبالآخرة لا رقم وبالآخرة لا وبالآخرة وبالآخرة تمام وبالآخرة مم.
وبالآخرة لا ما هو خلي بالك وبالآخرة هم يوقنون خلي بال حضرتك معايا آه كلمة وبالآخرة وبلا قصر توسط إشباع اتنين أو أربعة أو ستة هاتها كده تاني معايا وبالآخرة أدي واحد بعد كده وبالآخرة تمام الوجه الثالث وبالآخرة اه اوصلها بقى
وبالآخرة الآخرة هم يوقنون تمام
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أحسن الله إليك جزاك الله خيرا يبقى احنا اتفقنا معنا اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه شيخ آه محمد حسن آه عايزة أسألك بس على حاجة الأول اتفضلي آه حضرتك آه لسه في ال- أنا بفتح التلفزيون طبعا فلقيتك شغال في ورش أوكي ولسه في أول سورة البقرة ايوه آه، ف- فدلوقتي في حاجة آه، أنا أساسا ب- بقرأ عن آه، حفصة عاصم تمام.
بس لقيت أكترية الناس اللي بيقروا عن حفصة عاصم بيقروا معاك برضو عن ورش تمام هل ما تحصلش هنا لخبطة الواحد لما يجي يقرأ في لا.
قواعد التجويد؟
اولا خلي بال حضرتك ان لكل روايه اصول مم.
بس في اصول مشتركه بين ورش وحفص طب يا ريت تقولي الأصول المشتركة لو في في خصوص الحلقة دي يعني طيب حاضر تابعيني وانا اقول لحضرتك أنا معاك بس مش عايزة أقفل عشان لسه عايز أسأل حضرتك سؤال اتفضل.
آه، ده هسأل حضرتك السؤال بعد كده وبعدين سيبك ممكن تقول طيب.
آه، ال- ال- اللي هم في طريقة ال- ال- الشاطبية فيها أكتر من آه، طريقة مش كده؟
لا هو لكل روايه طريق واحد
لا أنا قصدي أقول في ورشة ناصف وفي آه، آه، آه، قصدي حافظة ناصف وفي ورش وفي قارون وفي اه دي اسمها روايات دي اسمها روايات تمام.
طب كام رواية هم عشرة مش كده؟
لا خلي بال حضرتك مم.
القراء عشرة القراء عشرة تمام لكل لكل قارئ اتنين من الرواه
لكل قارئ اه اثنين يعني على سبيل المثال مم.
الامام عاصم الكوفي مم.
بيروي عنه شعبه وحفص مم.
تمام فلما يبقى عند حضرتك عشر قراء ب... لكل قارئ اتنين رواه يبقى بكام روايه للقران اتنين في عشرة مم.
يبقى بعشرين روايه احنا المنتشر منهم حوالي ثلاث روايات مم.
المتداوله في البلدان الاسلاميه روايه حفص دي اشهرهم ايوه ثم رواية ورش ثم رواية قالون عشان كده احنا بنقول رواية رواية عن الإمام مم.
تمام فدي اسمها اللي احنا بنقرأ بيها رواية ورش مم.
أو اللي حضرتك المتداولة اللي حضرتك بتقولي بيها رواية حفص خلاص يبقى خلي بال حضرتك إن القراء أو الأئمة عشرة والرواة عشرون طيب آه ليه آه اختلفنا والقران واحد؟
أولا ده مش اختلاف مم.
أولا اختلفنا ليس في القراءة هذا ليه باختلاف والقران واحد؟ اختلفنا في القراءة ليه والقران واحد؟
أولا ليس هذا باختلاف مم.
خلاص لأن ديت موافقة للهجات العرب اه الله تبارك وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر مم.
فهل من مدكر فحضرتك مثلا كانت بعض القبائل العربية تستطيع النطق بالهمزة فيقولون يؤمنون مم.
وكانت بعض القبائل الأخرى لا تستطيع النطق بالهمزة تمام فيقولون يؤمنون فهذه لهجات اه والقرآن كله من عند الله تمام يعني لما أقول ورش أو أقول حفص أو أقول قالون كل من عند الله فليس لنا اجتهاد في القرآن الاجتهاد بتاعنا بس في حاجة واحدة أيوة.
وهو التحصيل لأن القراءة سنة متبعة بس انا بلاحظ حضرتك ان هو بتقول هنا اتفق حفص عن عاصم آه وورش مثلا في في في مدود كذا واختلفوا في مدود كذا تمام طب تمام ده برضو يتوافق مع البلاد آه، يتوافق مع اللهجات مع اللهجات طيب هقول لحضرتك هسأل حضرتك سؤال أين يعني إحنا بنقرأ القرآن ال- الأصل أو المنبع منين؟ من النبي صلى الله عليه عليه الصلاة وسلم فكل قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم ايوه خلاص؟ ألا يكفيك لما أقول لحضرتك أن هكذا قرأ النبي ونقول سمعنا وأطعنا؟
لا okay يعني هو النبي آه، اذا قرأ بهذه القراءات كلها نعم و و و و- ونقلت لينا هكذا okay لكن انا بسأل على اساس انا مثلا لما بقرأ حاجة وبشوف حاجة تانية ح- okay ان انا اتعلم آه، شيء تاني واضافة تانية بقراءة تانية تمام لكن انا عشان حسيت ان ان, إن مثلا ايه في يؤمنون احنا بنقولها يؤمنون انتوا بتقولوا يؤمنون بدون نعم.
همزة تمام وبالاخره آه، ماشي آه، بتقولوها بثلاث آه، مدود تمام.
آه، ف- فهنا ح- حسيت في اختلافات فانا حبيت ان انا اعرف وهل آه، المفروض على كل مسلم ان هو يبقى يقرا بالقراءات دي كلها ولا يكفي عليه واحد قراءه واحده ممكن يكفي حضرتك رواية اه يكفي حضرتك رواية واحدة وهي رواية أهل البلد على أوه.
سبيل المثال رواية حفص أوه.
نتقن هذه الرواية ولكن البعض يريد المزيد تمام فيعني لما نغوص في بحر القرآن مم.
فإن شاء الله ربنا يعطينا بإذن الله طيب حضرتك الكتب اللي هي بتتكلم عن ورش هي ايه او فيها آه.
التجويد بتاع ورش في قلت كتاب اسمه القبص الجامع لقراءة الإمام نافع القبص الجامع لقراءة الإمام نافع للامام نافع نعم آه، في حاجه تاني ده في- كتاب التجويد مش في كده آه اه في كتاب آخر اسمه البذور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة البذور ده الظاهره خاص بقى بكل القراءات بس هل حضرتك في القبص الجامع فقط يكفي طب البذور الظاهره في القراءات العشر المتواترة معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام بارك الله فيكم في هذا البرنامج مفيد الله يعزك اتفضلي آه، أريد أن أقرأ إن شاء الله اتفضلي.
باليمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم لا ذلك الك...
خلي بال حضرتك ما ت- ما تقلقليش الميم آه نعم احنا في آه، في صحيح.
بيت في بيت مهم جدا في المسألة ديت آه، لو حض- صحيح.
حضرتك معايا نعم معك اي حروف سواكن ما تحركيهاش يعني انا اذكر بيت شعر للعلامه السخاوي في متن المفيد يقول وحقق السكون فيما سكن ولا تحركه كانعم تهدنا يعني ما نحركش الحروف السواكن الا حروف القلقله فتصير ميم امسك الحرف اتفضلي إن شاء الله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه بس رقاق اللام لا ريب فيه لا ريب فيه مم.
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون قلقل القاف رزقناهم ومما رزقناهم ينفقون مم.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة خلي بال حضرتك لا نعم.
وما أنزل من قبلك ما تقطعيش بين الألف والهمزة أوص- اوصلي تاني وما أن...
وما أنزل لا من حقق قبلك الهمزة وما وما أن...
أنزل من قبلك وبالآخرة مم.
وبالآخرة مم.
وبالآخرة هم يوقنون لا خلي بال حضرتك يوقنون ما قلقلش النون مشكلة يوقنون القلقلة نعم وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أحسن الله إليك بارك الله فيكم بارك الله فيك السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله طيب آه خلي بال حضراتكم المسألة ملاحظة في التلاوة إن ما ينفعش نحرك السواكن ما ينفعش نعمل اضطراب للحروف السواكن ولهذا الحروف السواكن لا تقلقل إلا قطب جد إلا قطب جد ولهذا يقول العلامة المفيد وحقق السكون وحققي السكون فيما سكن تمام ده الشرط اهو وحقق السكون فيما سكن ولا تحركه كأنعم تهدنا حتى الناظم لما جاب المثالين قال ايه ولا تحركه كأنعم تهدنا جاب كلمتين في سورة الفاتحة قال ك- يعني بعضنا بن- بنخطئ فيها خلاص على سبيل المثال أقول اهدنا اه ولا اهدنا الصراط عشان كده قال لك ولا تحركه كأنعمت هدين صراط الذين أنعمت عليهم أنا ولا أنعمت عليهم عشان كده قال يا ريت نكتبه مع بعضنا البيت دوت وحقق السكون فيما سكن ولا تحركه كأنعمت هدينا تمام كده طيب خلي بال حضراتكم اتفقنا على تغليظ اللام بتاعة الصلاة الأمر الآخر المتصل والمنفصل حكمهما الإشباع عند ورش المد المتصل والمد المنفصل حكمهما الإشباع عند ورش منفصل كبما أنزل أهو والمتصل أولئك فحكمهما الإشباع عند ورش الأمر الآخر يعني لاحظنا آه، عندنا الراء م- مفتوحة ومسبوقة بكسر المفروض ان كل راء مفتوحة أو مضمومة حكمها التفخيم لكن طالما أن الراء فتحت أو تم ضمها ومسبوقة بكسر أصلي فحكمها الترقيق عند ورش وبلا خيرة خلاص طبعا وفي هذا القدر كفاية يعني أنا شايف أن وقت البرنامج انتهى سريعا فكم تنقضي الأوقات سريعا في ذكر الله تبارك وتعالى إن شاء الله في الحلقة القادمة هنكمل باب المد والقصر وإحنا النهاردة خدنا نبذة مختصرة يعني أنا ما أكملتش الشرح في باب المد والقصر يا دوبك اتكلمت النهاردة على ما هي حروف المد وعرفها إزاي وما هي حرو- آه، حروف اللين وإيه هو الضابط أو الفارق بين حروف المد وحروف اللين وقلت واللين مرتبته أخيرة فكن يا أخي على بصيرة وهنكمل ما بدأنا أيضا من ختمة في رواية ورش يا ريت بقى من الكتب اللي أنا استدلت وقلت عليها نحضر إن شاء الله الفرش بتاع الصفحة القادمة فالحلقة القادمة بإذن الله هقرأ من الآية الستة من أول إن الذين كفروا وانتهاء بالآية السادسة عشر في سورة البقرة كل في, حلقة في كل حلقة إن شاء الله هقرأ صفحة فالمرة القادمة من الآية الستة إلى الآية 16 جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وأحسن الله إليكم ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
اقرأ وارتقب القرآن